بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما استمرته وما استمرت الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يعني آه، التمس من إخواني وأخواتي إن هم يقولوا عذري في التأخير آه، عن الدولة لكن كان ظرف خارج عن إرادتي آه، بسم الله آه، تكلمنا بالأمس عن مسألة آه، آه، الأخوة الأخوة بحق وتكلمنا في آه، الأخوة بحق عن ثلاث مفاهيم عن معنى الأخوة وعن الأخوة وأنواع الأخوة قبل الإسلام ثم آه، كيف لما جاء الإسلام أرسى قواعد الأخوة الإيمانية وجعل آه، آه، المعيار الرئيسي في آه، تعامل الناس هو آه، الأخوة الإيمانية الحب يكون لله والبغض يكون في الله الولاء يكون في الله والمعاداة تكون في الله امبارح بس نقطة توضيح نقطتين من- من درس امبارح لأن جت أسئلة عليهم على الخاص إيه إيه، مسألة هل الإسلام أفضل الأخوات السابقة هو الإسلام أفضل الأخوات السابقة إيه، كمعيار يعني هو لم يبطل أخوة ال- النسب لم يبطل أخوة القبيلة لكن هو أبطلها كمعيار يعني ما عادش في معي ما- مش هينفع يبقى المعيار اللي بنتحاكم إليه أو المعيار اللي الناس بت بت بت- بت- بتوزن بعضها على آه، عليه هو معيار أخوة النسب وأخوة القبيلة فأعلى من قيمة الأخوة الإيمانية وجعلها هي المعيار وأبطل كل المعايير هذه القيم كقيم يعني لو واحدة مثلا عندها آه، آه، أختها آه، ملتزمة آه، أو آه، صالحة فهنا هيبقى لها آه، آه، حقين حق آه، الحب في الله وحق أخوة النسب آه، آه، تحب تصاحب تصاحب مين هل تصاحب آه، آه، اختها او زوجها او آه، ابنها او والدها او امها ولا تصاحب واحده آه، اخرى عشان تبقى خالصه لا طبعا كل ما الحقوق بتزيد كل ما ال- ال- البذل ينبغي ان هو يكون بيزيد ويكون ال- آه، الطاعة بتكون آكد في آه، عند تزاحم الحقوق أو عند اجتماع حقين أكثر من حق واحد النهارده هنتكلم على حقوق الاخوه وطبعا درس يعني شده الصعوبه على النفس مع ان الانسان ربما لا يستطيع ان هو يوفي بكل هذه الحقوق لكن لا ينبغي ان احنا نكتم العلم ولا ينبغي ان احنا لا ننشر دين الله سبحانه وتعالى تحت زعم ان الواحد مش يعني لا يقوم بها كلها على الوجه الصحيح. احنا النهارده هنوصل هنوصل رساله الاخوه لما بتشوف واحد صالح ده مشروع كنز لما بتلاقي قابل واحد ماشي في الشارع صالح او لما تعرف ان في اخ صالح او لما تعرف ان في اخت صالحه الشاب ده او الشابه ديت او الاخ ده فرصه موسو- مشروع استثماري الى الاخره إيه، اذا انت او انت حبيتيه زرتيه إيه، قمت بحقوق الاخوه معاه هو بالنسبه لك هو إيه، باب من اعظم الابواب إيه، لدخول الجنه باب لمنبر النور يوم القيامه باب لظل عرش الرحمن باب للنجاه من عذاب الله سبحانه وتعالى إيه، عشان إيه، إيه، يعني ندخل في الموضوع مباشره إيه، احنا امبارح تكلمنا على إيه، فضل الاخوه ثمارها لكن يعني هننطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه، انما الم- انما الم- قول الله عز وجل انما المؤمنون اخوه او النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول المؤمن اخو المؤمن. إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا تخيلوا كده طوبه اتحطت جنب طوبه اتحطت جنب طوبه اتحطت جنب طوبه اصبحوا إيه، إيه، جدار جدار جنب جدار اصبح غرفه لو جيت إيه، عايز واحد عايز يهد الغرفة إيه، تلاقي الطوب ماسك بعضه يعني هذه الغرفة هذا الطوبة الطوبة اللي في الأول صف الطوب الأولاني بيحمل الصف اللي فوقه والصف اللي فوقه بيحمل الصف اللي فوقه والطوبة ديت ماسكة الطوبة اللي جنبها وماسكة الطوبة اللي جنبها فهكذا المؤمنين ان المؤمنين المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض يعني لما يجي واحد يقع ما ينف- ما يعرفش يقع ليه اخوه جنبه ماسكه اخوه من الناحيه الثانيه جنبه هو كمان ماسكه ان ان هذه العلاقه الاساسيه في علاقه الاخوه يشد بعضه بعضا إيه إيه ربنا سبحانه وتعالى قال ل- لسيدنا موسى قال سنشد عضدك باخيك يعني ان انت هتبقى مشدود باخيك فالعلاقه الاساسيه إيه اللي بين المؤمنين علاقه ايجابيه ليست علاقه سلبيه علاقه إيه ينتفع فيها الجميع في الدنيا والى اخره النبي صلى الله عليه وسلم إيه إيه لما قال يشد بعضه بعضا شبك بين اصابعه وكأن العلاقة الأساسية وكأن أول حقوق الأخوة إنك تقف جنب أخوك إنك تقف جنبه في آخرته إنك تقف جنبه أيضا في دنيته فهننطلق من هذا الحديث المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إن إحنا إيه حق أخويا عليا يعني إمتى يقول لي هات حقي إمتى يطلب وهو بيطلب من حقه لما واحد بيموت وبيجي الأولاد بيقعدوا جنب بعضهم البعض بيوزعوا التركة بيقول له هات حقي ما بيقولوش إيه لو سمحت ممكن تتفضل عليا في ميراث أبي لأنه بيعرف إن هي بتقسم حقوق فهل الأخوة في حقوق هل العلاقة بين المسلمين معايير واضحة ولا هي علاقة إيه جدعنة مرجلة واقفة يطلع بخيل يطلع غا- يطلع إيه، كريم يطلع إيه، ذكي يطلع مش ذكي يطلع إنسان إيه، شهم يطلع إنسان خسيس لا لا لا في علاقات واضحة هناك معايير واضحة إيه، وضعها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم إيه، إيه، إن شاء الله احنا هنتكلم على أنواع الأخوة لكن عموما إذا أردنا أن نصف هذه العلاقة هي علاقة شد يعني نفع متبادل علاقة تواد مثلا المؤمنين في توادهم وتراحمهم يبقى علاقة ود علاقة رحمة الرحمة بتكون من أعلى إلى الأقل وتعاطفهم إن العلاقة علاقة حب وعطف إن واحد بيقلع الجاكيت بتاعه بيقلع المعطف بتاعه ويديه لأخوه وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد علاقة جسد واحد جسد واحد يعني أنا عيني لما بتوجعني دماغي بيجي فيها صداع إيه، رجليا ما بتعرفش تشيلني قلبي بيدق إيه، ضخات زيادة ودم زيادة عشان العين يا جماعة بتوجع فإن الإنسان بيتأثر بمن حوله كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر إيه، والحمى نصوص كثيرة جدا وإن شاء الله احنا في الدولة دي هنحاول قدر المستطاع إن احنا نقف مع إيه، النصوص لكن إيه، لو هنتكلم عن النصوص الواضحة الصريحة في حقوق الأخوة إيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبغاء العيب الملتمسون لأهل البراء العثرات النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا إيه، إيه، معيار من معايير الأخوة بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر واحد حبيب ليا واكثر واحد قريب مني يوم القيامة هو احسن الناس اخلاقا مع اخواني احسن الناس اخلاقا مع إيه إيه إيه عشيرته احسن الناس اخلاقا مع من إيه يتعامل معهم قال احسنكم احسنكم اخلاقا طب احسنكم اخلاقا ديت لا معيار ولا هي متسابه كده لا لا لا انما صلى يقول الموطؤون اكنافا متواضع في اخوه تتكبر على الاخوه يقول لك اصل انا حبيت الناس انا ايه اكسره لا لا لا المعيار اه هل ده واجب علي ان انا اتواضع اه واجب عليك انك تتواضع لاخوانك في ربنا سبحانه وتعالى قسم الارزاق قسم ارزاق الدنيا قسم ارزاق المال قسم ارزاق الذكاء قسم ارزاق العلم الله سبحانه وتعالى قسم الارزاق ينفع واحد يتكبر على اخواني إيه، بمثلا بمال او ب- بجاه او بسلطان يقول له خليك عندك ما تكلمنيش كده إيه إيه يقول له او تقول لها هو انت عارفه انت بتكلمي مين انت مش فاهمه انت بتكلمي مين وما الى ذلك إيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الموطؤون اكنافا يعني واحد متواضع لاخوانه الذين يالفون ويؤلفون يالفون ويؤلفون يعني ايه يعني انسان ودود انسان لما تشوفه تحبه تعرف تتساهب معاه تعرف تتكلم إيه، معاه مش واحد إيه، إيه، إيه، شرس إيه، إيه، عبوس ما تعرفش تتفاهم معاه ما تعرفش تتكلم معاه يألف ويؤلف بسهولة جدا انك انت تدخل جواه احيانا كده تقعد مع ناس تقول الراجل ده انا حسيت ان هو سهل عرفت تدخل معاه بسهولة الذين يألفون ويؤلفون قال وإن أبغضكم إلي طب العكس بقى إن في ناس ما بتكونش حقوق الأخوة بيعملوا إيه بيمشوا بين الأخوة بال- بالإخوة بالنميمة يقعد في مجلس يقول له أنت ما تعرفش يقول لها أنت ما تعرفيش وده منتشر للأسف وسط كثير من الأخوات إن يقول لها أنت تقول لها أنت مش عارفة ده فلانة حصل منها كذا وكذا وكذا وكذا ده فلانة قالت كذا كذا كذا ده فلانة متخانقة مع جوزها وقالت لها كذا ده فلان بيقول كذا ده مش عارف فلان آه ده أنا ما حكيتليش بقى على القصة الفلانية المشاؤون بالنميمة يعني بيتكلموا في إيه إيه إيه أخبار الناس وطبعا الكلام في أخبار الناس يؤدي إلى الوقيع المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة وكأن أول علاقة أو أول معيار من معايير الأخوة وحق الأخوة حق الأخوة المحافظة على هذا الجسد السليم المحافظة على هذا البنيان إن البنيان ده يتكسر إن أحيانا كتير يا جماعة إحنا بننقل كلام أحيانا كتير إحنا بنقول كلام الكلام ده بيؤدي إلى هدم بنيان الإسلام هدم بنيان صف هدم بنيان شلة أو مجموعة أو إخوة متحابة في الله تحت زعم ان انا اصلا كنت متضايق اصلا كنت غضبان اصلا كنت هعمل ايه يعني ما هو قال لي كلام وحش وما الى ذلك فرقم واحد من حقوق الأخوة التواضع إن الإنسان يتواضع لإخوانه ويسعى أن يكون بينهم وبينه ألفة ومحبة رقم اثنين يقبل نصح إخوانه يسهل انقياده إيه، لا يفترق ولا يختلف قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون يعني علاقة المؤمنين بعضهم ببعض المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف إن كنته انقاد وإن أنخته استناخ النبي عليه الصلاه والسلام بيشبه العلاقه بين المؤمنين بعضهم وبعض بيقول لك زي ما علاقه واحد بالجمل بتاعه الجمل بتاعه هو ربطه من مناخيره من انفه الجمل الانف ده تخيلوا كده الراجل اللي بي بي بيرعى هذا الجمل بيقود الجمل من انفه فبيحطه الناحيه دي بيحطه بيقف جنبه بيمشي بيه بيمشي بيه فبيقول ان المؤمن مثله في انقياده لاخوانه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لينوا في ايدي اخوانكم ان واحد يكون سهل مع اخوانه يقول له ممكن نعمل كذا يقول له طيب لكن يقول لا انت قلت لي كذا لا نروح الناحيه الثانيه يقول له طب ناكل هنا ولا ناكل هنا يقول له لا انت عايز ايه يقول له يلا نروح الناحيه الثانيه كل حاجه بيختلف معاه لا ينقاد انما علاقه المؤمنين علاقه الاخوه علاقه انقياد سهله قال المؤمنون هينون واحد هين هين يا جماعه عكسه صعب في بني ادم اسمه بني ادم صعب في بني ادم اسمه بني ادم هين في لين في واحد اسمه غليظ وفي واحد اسمه لين آه، الاشياء بضدها تتباين لو احنا عايزين نفهم آه، يعني ايه العلاقه بين الاخوه بعضها وبعض المؤمنون هينون لينون اذا قيل انقاد يعني لو جينا نقوده سهل القياد في ناس يعني في اخوه إيه إيه إيه إيه مش عايزين نبقى كده او عايزين نتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ما بينقدش حد هو هو القائد الوحيد يقول لك انا رئيس جمهوريه نفسي انا آه، محدش يقول لي اعمل وما تعملش انا محدش يكلمني ويحاسبني انا محدش يقول لي انت تعالى روح هنا روح هنا هو دائما يحب ان يقود فقط انما عصام يقول لا المؤمن ممكن يشتغل جندي وممكن يشتغل قائد واللي مش ممكن هيكون جندي مش ممكن هيكون قائد لذلك قال اذا قيد انقاد واذا انيخ على صخره استناخ يعني الجمل ده لو صاحبه قاده بيقوده او لو صاحبه ربطه برضه بيتربط كذلك من إيه إيه حقوق الاخوه يا جماعه انا بكلمكم على حقوق على معايير واضحه قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رقم واحد يتواضع لاخوانه ويسعى ان يكون بينه وبينهم الفه رقم اثنين يقبل نصح اخوانه يسهل انقياده لا يتفرق ولا يختلف ولا يشتد على اخوانه رقم ثلاثه بينه وبين اخوانه تراحم وتكامل وتناصر وتعضيد وقلنا الحديث متى يمين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم إيه إيه يسعى يسعى في اسعاد اخوانه كان ليا اخ من الاخوه إيه جزاه الله خيرا كان يروح مثلا يشتري دقيقه غاليه قوي إيه مثلا يشتري شا- ساعه ب 1000 جنيه إيه يديها لواحد فانا كنت اقول له يعني هو إيه إيه نيتك في ده؟ يقول لي ادخل الصوره على قلبي كان مرة راح اتفق على عمرة لأحد أصحابه ودفع فلوس العمرة في شركة السياحة وإيه وبعد كده اتصل بيه قال له إيه هات الجواز و و و و ولا عزمك على العمره فانا كنت بستغرب وهو ما كانش غني على فكره يعني كانت يعني فلوسه على في المتوسط يعني ف- فبقول له طب انت نيتك في ايه؟ قال لي ادخل السرور على قلبي احيانا لما كان يعرف ان اخ إيه، إيه، متضايق إيه، صراحه كان بعد تاني تماما في الاخوه ان واحد إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، بيسعى في اسعاد الناس ما كنتش متخيل ان ان ان حد صراحه يعني هو من من معلمي إيه، ما كنتش متخيل ان حد ي- ي- يكون بهذه الطريقه إيه، حتى وجدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، لما سئل أي الناس أحب إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم إن, إن, إن, إن واحد بيسعى في إسعاد الناس واحد بيعرف إن واحد متضايق يروح ويدور ويجيب ويعمل كان عبد السعادي يعني صاحبي ده من النعم والله من نعم ربنا عليه كان عنده استعداد ان هو يقعد طول الليل عشان يحل مشكلة اخ عشان الاخ يبات سعيد ما يباتش وهو مهموم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولا نمشي في حاجة اخي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهر ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن قضم غيظه ولو شاء أن يمضيها أمضاه ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة تخيلوا كده ان احنا ن- إيه لو لو وقفنا بس مع الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعون خصلة والحديث الصحيح أربعون خصلة يعني أربعون إيه، شيء في الأخوة أعلاهن منيحة العنز يعني الإنسان بينه وبين إخوانه 40 خاصة احنا طبعا عارفين حديث هنيجي معانا الوقت الحديث اللي هو إشانة العاطف هو ده اللي احنا دايما إيه حق المسلم على المسلم ست النبي عليه السلام في حديث آخر قال إيه إيه إيه السلام عليكم صوت مسموع تمام إيه النبي عليه السلام يقول إيه، 40 خصلة يعني 40 خصلة من الأخوة أو 40 خصلة من الأعمال الصالحة يستطيعها كل رجل مع أخيه أعلاهن أو في رواية أدناهن منيحة العمد يعني إيه منيحة العمد يعني واحد ادى لواحد صاحبه عربيته وقال له خدها لمدة سنة واحد منح أخوه منح أخوه إيه إيه إيه عنزة أو جمل أو بقرة اداها له إيه، هي مش اداها له على سبيل الهبة وإن كان بعض أهل العلم قال إن المنيحة شيء يمنح يعني على سبيل الهبة قالوا لا خد استفاد بيها لمدة سنة سنتين ثلاثة وبعد كده لما تزهق يبقى هاتها لي وكان آه، واستدل ابن حجر شرح حديث البخاري على جواز الصلة أحد مشايخ الأفاضل آه، الشيخ يعقوب مرة أعطاني هدية ثمينة فبقول له يا شيخنا ليه؟ قال لي صلة فأنا ما فهمتش يعني إيه صلة قال لي صلة في حق من حقوق الأخوة اسمه حق الصلة إنك تصل أخوك إنك تجيب له حاجة إيه، هو بيحبها أو هو محتاجها وإنت بتحبها لمجرد إنك أنت تصله ف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعون خصلة يعني أربعون خصلة في الأعمال الصالحة بين المؤمنين في الأخوة قال أربعون خصلة أعلاهن أو أدناهن منيحة العنز إن واحد يمنح واحد إيه، عنز إيه، برضه من حقوق الأخوة ده مش مش مش مستحب ده حقه أن تقضي حاجته إذا استطعت أن ذلك إذا استطعت إلى ذلك سبيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة يوم القيامة وأحق واحد تقف جنبه أخوك أخوك اللي أنت ما تعرفوش اللي أنت تعرفت بالله واللي أنت ت- ت- تصاحبته في الله واللي أنت آه، عشت معاه في طاعات اللي أنت نصحته واتنصحت منه اللي أنت اتعلمت منه دين وعلمك دين اللي أنت آه، مشيت معاه في الصلاة مشيت معاه في الدعاء مشيت معاه في الدعوة إلى الله اللي أنتوا تصاحبتم في آه، آه، نشر دين الله سبحانه وتعالى هو أولى واحد للأسف الواحد بيحزن لما تلاقي واحد من أحد الإخوة ربنا رزقه من الأغنياء وله صديق من أقرب أصدقائه وهو من الفقراء وهو ما يعرفش عنه حاجة يعني ممكن الأخ الغني ده يكون زكاة ماله مثلا عشرات أو مئات الآلاف والتاني لا يملك أصلا ربما يكون مديون في في مبلغ زهيد جدا وهو أصلا ما يعرفش عنه حاجة يقول لك إحنا إخوة ورايحين جايين مع بعض رايحين الدروس وجايين من الدروس ورايحين يعملوا عمل دعوة وجايين عمل دعوة وما يعرفش عنه حاجة عن إخواني إيه، ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته يبقى يسعد أخيه يحاول تخفيف ألامه يفرج كروباته يشبع حاجاته الدنيوية قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقتقد عنه جوعا إيه يعني لما واحد ينزل وهو بيجيبه لما تنزل تشتري حاجة ومعاك أخ راكب معاك في السيارة لو هتشتري 2 كيلو طماطم اشتري كمان 2 كيلو طماطم له لو هتشتري 2 كيلو تفاح لنفسك اشتري لأخوك لو انت نازل تجيب هدوم هات له معاك ان يبقى في علاقة انك انت تقضي حاجاته الدنيوية انا مش هقول لك وان كان ده برضه مستوى عالي يعني انك انت تروح وتشتري وتخبط على الباب وتسيبه من الباب وتمشي لكن على الاقل ان انت وهو واقف معاك وانت عارف ان هو محتاج او انت عارف ان هو ممكن يكون ما فيش بيته اكل ليه تسيبه وانت ربنا رزقك وموسع عليك قال او تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا اللي كنا بنتناقش في مسألة من المسائل كده فأحد الإخوة مديون فبنقول له كنا أخ بيسأل بيقول طب أنا أديله من فلوس اه قلت له طب خلاص سد دينه فبيقول طب هسد دينه لازم أقول له قلت له لازم تقول له ليه أنت عارف الدين الراجل اللي دينه قال له اه قلت له طب ما تروح تسد دينه قال لي لازم يعرف قلت له يا ابني هو انت عايز تمن عليه ولا عايزه ولا عايز تسد دينه ما تروح تسد من وراه ليه تحرجه ليه تكسره ان علاقة قال النبي صلى الله عليه وسلم او تقضي عنه دينا او تطول عنه جوعا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان انت كتير من الناس تحب تعتكف في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو عمره بقى 10 ايام كده واقعد في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ياه الصلاة في المسجد النبوي عليه السلام فيها بركة والصلاة بألف صلاة فيما سواها وكفاية ان انت جنب النبي صلى الله عليه وسلم كفاية الحياة الجميلة ديت النبي عليه السلام يقول لك انك انت لو خرجت من بيتك النهاردة مشيت في حاجة اخوك المسلم انك انت تجيب له حاجة او تقضي عنه حاجة او تروح تسد عنه فاتورة كهرباء او مية او انك انت تمشي مع اخت مثلا بنته مثلا او بنتها في راحة المستشفى وتقف معاهم لحد ما تقضي حاجاتهم او انك انت تنزل بالليل عشان تودي حاجة لواحد محتاجها ده احب الى الله من انك انت تعتكف في مسجد النبي عليه السلام لمدة شهر تقضي حاجات اخيك طبعا امبارح تكلمنا عن يحب لاخيه ما يحب لنفسه انت تحب لما تكون متضايق الناس تسيبك تحب لما تكون مهموم الناس ما تفرش كربك تحب انك انت لما تكون محتاج محدش يقف جنبك تحب لما تكون عندك مشكلة محدش يساعدك حب لاخيك ما تحب لنفسك تحب لما تكون نفسك في طاعة مش قادر تقف مش قادر تعملها ما تحبش ان حد يساعدك في هذه الطاعة انتقي كلامك وانت بتتكلم مع اخوانك الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ده حقه حقه عليك انك لما تيجي تتكلم تفكر في الكلام الاول في اخوه للاسف يعني ربنا رب يؤدبنا رب يخلقنا باخلاق التي يحبها بيطلع من بقه دبش يعني بيرمي طوب من بقه ان تنتقي الكلام اللطيف الكلام الظريف الكلام اللي اخوك يحب يسمعه طبعا من حقوق الاخوه يسلم عليه ويعطيه هديه النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا قال والله لا تؤمنوا حتى حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم إنك أنت وأنت رايح وأنت جاي تسلم عليه تسأل عليه تصله الهدية شيء يعني حاجة مثلا يجيب لك تديله قلم مثلا تديله مثلا مثلا بسكوتة لا لا اديله هدية هدية كبيرة هدية غالية زي ما قلنا منيحة العنز العنز ده يعني كان حاجة لها الجمال والعنز والبقر أيام الصحابة كان لهم قيمة كان لهم قيمة عالية جدا طبعا من حقوق الأخوة حسن الظن في أخيك النبي عليه الصلاة يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تقطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا وكان هذه الحقوق التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم معايير واضحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لك لو أنت عايز تبقى بينك والناس أخوة ما تقعدش تتجسس ولا تتلمس الأخبار في إخوة كده يعني يحب يعرف كل حاجة بيحصرك انت فين وعملت ايه ورحت فين وليه وازاي وقعد مع مين وقال لك ايه وقلت له ايه ايه يا سيدي في ايه يا اختي ليه حرام عليك اللي بتعمليه في اخواتك ده بلاش التحسس والتجسس لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تقاطعوا تقاطعوا يعني تقطعوا يعني ما عدتش تمنع اخيك عنه يقول لك اصل فلان ما دام ما بيسمعش الكلام ما ينفعش ن... ن... ن... ن... يبقى معانا لا تقاطعوا لا تدابروا ما تديش ظهرك لاخوك وهو بيكلمك ولا تباغضوا ما تباغضش نفسك الى اخوك وما تباغضش اخوك الى نفسك يعني لا تباغضوا كل الناس فيها خير وشر كل الناس فيها حاجات كويسة وحاجات مش كويسة كل الناس فيها عيوب زي ما احنا قلنا من شوية كده ان في ناس اللي هم ابغض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الله الملتمسون للبغاء العثرات انه بيقعد يطلع على العورات ويقعد ايه يطلعها في اخوة كده واخوات كده ان هو يقعد يفتكر الحاجات الوحشة لاخوانه حتى يبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في الزواج قال لا يفرق مؤمن مؤمنة ان, إن انت لو لو لقيت من زوجتك حاجة وحشة وجه نظرك لحاجة كويسة واذا لقيت من اخوك حاجة وحشة وجه نظرك لحاجة حلوة ما تسوش فيه ما تسوش فيه الظن لو ان في حاجة تحمل على محمل الخير ومحمل تحمل على محمل الشر احملها على الخير ثم لو ان انت خلاص ما فيش قدامك غير كده كلمه صالحه لكن ما تسيبش نفسك تبغضه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا لا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا للاسف احنا الان بنعيش في فتره من أف من من من الفترات العصيبه جدا في تاريخ الامه اللي اللي انقسمت فيها المجتمع الاسلامي الى دول ودويلات واصبح الناس بعد ما كانت بتحاسب على الأخوة الإيمانية أصبح الناس بتحاسب على إيه أنت منين وأنت مع مين وأنت في جماعة مين وأنت شيخك مين وأنت إيه ماشي مع مين وأنت إيه قرأت الكتاب ده ولا ما قرأتوش فأصبح الولاء والبراء على أشياء فروع من فروع الدين ونسينا أن الولاء الذين قال الله جل الذين يتولون الله ورسوله والذين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون ان ان دايما الولاء بيكون على الشرع على حب الله على كليات الدين وليس على فروع الدين برضه من الحقوق اللي بعد حسن الظن في افعال اخيه والنهي عن التجسس التجسس يعني تلمس الاخبار والتحسس والتقاطع والتضارب والتباغض هذه الاشياء يا جماعه فرض يعني انا مش بقول لك ان انت ايه لو سمحت ما تتجسس او لا سمحت يا اختي ما تجسسي لا تتجسسي من باب ان ديت فضل منك لا لا لا فرض عليك يعني انت هتأسم لو تجسست هتأسم لو ظنيت في اخوك ظن سوء هتأسم لو تحسست هتأسم لو تدابرت هتأسم لو تقاطعت هتأسم لو تبرت لأنك أنت هنا بتهد مبنى الإسلام بتهد بنيان بتهد بنيان الإسلام بتهد الجسد الواحد الذي أمرنا أن نكون فيه برضو من حقوق الأخوة تشميت العاطف وعيادة المريض واتباع الجنازة وأن تعينه بالعلم والنصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض ان انت لما حد يقول لك سلام عليكم احيانا كتير تلاقي واحد ايه كاتب على الواتس سلام عليكم تاني يقول له عليكم السلام مع ان ربنا قال اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها يعني ايه, إيه لما واحد يقول لك سلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقل حاجه تقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ده اقل حاجه لان هو على الاقل او ردوها فان انت لما حد يحييك لازم تحييه بل حتى اليهود لما جاءوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليك يعني مسألة انك انت ترد السلام رد السلام هو رد السلام حرام ده رد السلام واجب القاء السلام مستحب ورد السلام واجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام عيادة المريض عرفت ان اخوك مريض روح له زوره وطبعا لعيادة المريض اداب ما تطولش عنده ما تقعدش تحكي ما تقعدش تعلي صوتك ما تسيبوش ما تسكوش اشياء خلافيه انت بتعود مريض يعني اكثر من الذهاب والعوده عليه عياده المريض اتباع الجنائز ان انت لما اخوك عرفت ان في حد مات اتبع جنازته حقه عليك اجابه الدعوه ان لما اخوك يدعوك في فرحه لما يدعوك في وليمه لما يدعوك في عقيقه أجب دعوتهم ليه ليه نحن متخاذلون عن إخواننا في مناسباتهم ليه متخاذلون عن إخواننا وأخواتنا لما واحدة تكون عندها أخت مثلا ربنا رزقها مولود تلاقي الأخوات رايحين ياكلوا يا جماعة أنتوا المفروض تروحوا تشيلوا وتنظفوا وت- وتطبخوا وتقفوا جنبها تلاقي الإخوة مثلا لما يكون أخ مكروب أو أخ مريض تلاقيهم رايحين يهزروا ويضحكوا أنت المفروض تروح تشيل تشوف هو محتاج إيه تشوف بيته محتاج إيه تشوف آه، أهله محتاجين إيه تشوف أبوه وأمه محتاجين إيه تشوف هو كمريض محتاج إيه إجابة الدعوة آه، اتباع الجنازة آية المريض رد السلام وتسميته العاطس يعني حتى لو عطف له حق تخيلوا يا جماعة إن الإسلام فرض على إن الراجل لو عطف يبقى الإخوان لهم حق إيه إيه في رواية ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق المسلم على المسلم ست قال ما هن قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه إيه دي نقطة مهمة جدا أحيانا كتير إيه إحنا بنختزل النصح أو بنترك النصح إيه تحت إيه غطاء أو تحت ستار إن أنا لو نصحته هيزعل أصلا لو كلمته ممكن يتضايق إيه هو بيستنصحك انصحه إذا سألك خليك أمين معاه طبعا من حقوق الأخوة الدعاء بالصلاح والإصلاح يعني كثير من إيه، لولا أن أنا اتصلت على إيه، الآيات والأحاديث لكنت جبت من أقوال العلماء وأقوال السلف وأفعالهم إن شاء الله جاي معانا إيه، غدا إن شاء الله إيه، نماذج للأخوة لكن إيه، إيه، يعني إيه، قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إنك تدعي لإخوانك الدعاء لهم انك انت آه، آه، يعني كان معاذ يقول اني لاسجد فاذكر سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فادعو لهم في كل سجده فتخيلوا واحد بيدعي لسبعين واحد في كل سجده بالاسم انك تدعو لاخوانك بالصلاح والاصلاح انك آه، آه، آه، تمشي في حاجته اتكلمنا فيها انك تشفع حقه عليك انك تشفع له النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، اشفعوا فلتؤجروا واحد مثلا عنده منصب ويقدر يشفع لإخوانه اشفع واحد ي- ينفع ي- يقدر يشفع في قضاء حاجة أخيه اشفع اشفع ب- ب- بعلاقاتك اشفع بمنصبك اشفع بمالك اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ع- يقضي الله على لسان نبيه ما شاء إيه، طبعا إيه، من حقوق المسلم عليك أو حق أخوك عليك إنك تزوره واتكلمنا امبارح عن حديث الرجل اللي خرج يزور اخيه في الله إيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا خرج يزور اخا له في الله وكان نائيا عنه يعني كان بعيد يعني واحد مثلا سافر من مثلا من اسكندريه راح القاهره رايح تعمل ايه في القاهره يقول له والله اصل انا رايح ايه إيه، اقضي مصلحه و- وعندي ورق لازم امضيه في الوزاره وعندي اعدي على مجمع التحرير هقضي م- حاجه كده وارجع فقال له طيب ماشي طيب وانت رايح تعمل ايه؟ قال له والله اصل انا بس في اخ كده ما شفتوش من زمان فراح ازوره وارجع، قال له يعني انت مسافر من اسكندريه للقاهره يعني مسافه ثلاث ساعات عشان اخ هتزوره وترجع؟ قال له اه. إيه، مثل هذا الحديث قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل يزور اخا له في الله وكان نائيا عنه فاتاه ملك فقال اين تريد؟ قال اخ اردت ان ازوره، قال ابينكما دنيا؟ قال لا، قال رحم تصلها؟ قال لا، قال نعمة تلبها حاجة أنت تجارة راح تزودها قال لا قال فماذا قال أخ أحببته في الله قال له أنت مسافر من هنا لهنا عشان أخ بتحبه في الله قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل جبريل أخبره أن الله يحبك حين أحببت أخاك يا ربنا حب فلان عشان هو حب أخوه وراح يزوره فينبغي أن الإخوة تتزاور إيه طبعا من حقوق الأخوة أصلحوا بين أخويكم ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على حصر وقصر العلاقة بين المؤمنين علاقة الأخوة قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إن أنت لما تلاقي اتنين متضايقين ما تروحش تقول للتاني تعالى ده فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا ولا المفروض إن إحنا نصلح وهي دي طريقة صلح المفروض لما تكون طريقة صلح إنك أنت تنقل كلام خير وطيب من وراهم لكن ما ينفعش إنك أنت لما حد بيحب يصلح ما بين اخواني ما يروحش ينقل الكلام ما يروحش ينقل الكلام آه، آه، اللي حصل ما بين ال- الطرف الثاني انما آه، حقه عليك انك انت تحسن صوته انك تقول من وراه ده فلان كان بيتكلم وقال كلام كذا آه، قال كلام حلو عليك وما يعني آه، حتى يحل ال- احيانا الكلام يحل الكذب في مثل هذه المواقف النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس كاذبا من ينمي خيرا ان اللي بينمي الخير بين الناس ده مش كذاب إيه طبعا من حقوق الأخوة ان هو يرد غيبة أخيه ولا يتخلى عنه إذا غاب عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه إيه النار يوم القيامة ان الإنسان لما أخوك يكون مش موجود وحد بيتكلم عليه دافع عنه رد غيبته عن عمر بن الخطاب كان بيقول ما شأنكم إذا سمعتم الرجل يمزق عرض أخيه لم تردوه فقالوا نخاف لسانه قال ذلك أدنى ألا تكونوا شهداء إن عمر بن الخطاب قال لهم إزاي يعني يعني إيه بتخافوا لسانه أنتوا كده مش هتبقوا شهداء الله في أمته شريك العامري يقول شهد شهدت الأعاريب الناس الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل علينا جناح في كذا وكذا شريك بيقول إن, إن أنا شهدت الأعراب العريب اللي هم الأعراب يعني الناس اللي عايشة في البادية اللي هي في الصحراء اللي هم الناس اللي وعات الغنم قال شهدتهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال عباد الله وضع الله الحرج إلا من إلا من اقترض من عند أخيه فذلك الذي حرج وهلك الله صلى بيقول لهم ان الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها ديت ربنا سبحانه وتعالى وضع عنها الحرج لكن اللي هيتكلم على أخوه أو اللي هيسمح بأن أخوه يغتاب قدامه هذا وقع في حرج شديد ووقع في هلاك قال يا رسول الله نتداوى قال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء برضو من الحقوق الأخوة يواري سوءة أخيه يواري سوءة أخيه ويستوى عورته إن أنت أحيانا بتعامل مع أخ فتلاقي الأخ عنده مشكلة ما تفضحوش ما تروحش تتكلم عليه ما تروحش تقول لباقي الشلة وباقي المجموعة وباقي الأصحاب ده عمل وعمل وعمل وعمل ما ت... خلي ال... قال النبي أو قال الله جل عن قصة رجلين اللي هم ابني آدم قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يحتاج أن يتعلم كيف تتوارى السوءة وكيف ينبغي على الإنسان أن يواري سوءة أخيه إذا اطلع عليها وهي سوءة يعني أنا مش بكلمك في حاجة أن هو ما فيهوش في عيب يا عم يا أختي يا أخي أنت رأيت في عيبا استره استر عيبي لا تتكلم عن عيبي أمام الناس استرني لما تلاقي واحد تعرى أمامك استره ما تفضحوش ما تكشفش سوءته قال كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين أصبح من النادمين ليه؟ لأنه لم يواري سوءة أخيه من الأشياء المهمة جدا في حقوق الأخوة أيضا لا يتخلى عن أخيه عارفين موقف سيدنا عثمان بن عفان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وإن شاء الله هيجي معانا نماذج لما قالوا لعثمان لو عايز تطوب في البيت طوب في البيت وعثمان كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فقال بئس الرجل أنا إن طفت بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة عثمان بن عفان رفض أن هو يطوف في البيت وهو في كان كان يعني هم أصلا ما خرجوا من المدينة إلى مكة إلا للطواف بالبيت ومع ذلك رفض أن هو يطوف من غير إخوانه رفض أن هو يتخلى عن إخوانه فلا ينبغي الإنسان يتخلى عن إخوانه في وقت الشدة أو في أن هو تلوح له مصلحة فردية أن هو يتخلى عن إخوانه من حقوق الأخوة ان انت تنصر اخاك امبارح اتكلمنا في الاسئله قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فقالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما فقال صلى الله عليه وسلم ان تاخذ فوق يديه ان ان ان من حق عليك ان انت تنصره طب افرض اخوك ظالم نصرتك له انك انت تمنعه عن هذا الظلم وانك انت تواجهه بالحق ونصرتك إذا كان مظلوم انك تقف جنبه وتنادي لحقه قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه ثم قال صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن لا يخذله لا يظلمه لا يسلمه أحيانا تلاقي خذلان يا جماعة عارفين يعني ايه خذلان الأخ يكون عشمان فيك وانت تخذله ما تخذلش أخوك لو كان عشمان فيك ما تكسرش خطره أجبر خطره لا ينبغي أنك تخذل أخيك لو أخت عشمانة فيك في حاجة ما تخذلهاش حتى لو أنت مش قادرة طيبة خطيرها بكلام بسيط قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخذله ولا يظلمه بلاش يا جماعة تحت وطأة الغضب وتحت وطأة ان انا اصلا انا نفسيتي متضايقة او اصلا انا مظلوم واصلا انا اتعامل فيا كتير ان احنا نظلم الناس ولا يظلمه قال لا يخذله ولا يظلم ولا يسلمه يعني لما تلاقي اخوك واقع في موقف مثلا اخين حصلت عندهم مشكلة فواحد فيهم اتمسك اتمسك هيعرض للعقاب مثلا اتنين شباب في الجامعة وحصل مثلا ان هم ايه, إيه, إيه اتهموا ظلما في شيء هم اتنين فهم ما عملوش حاجة فيقوم واحد فيهم يتمسك يقوم يقول له ايه يقول له طب التاني فين يقول له التاني بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا هو اصلا ما عملش حاجة يعني هما الاثنين معروفين ان هما الاثنين مظلومين هو عارف ان اخوه مظلوم بس هو عشان يفر من من من العقاب اللي هو هي هيكون فيه او هيقع فيه سواء العقاب ده عقاب مادي او عقاب اجتماعي او عقاب مالي او عقاب ايا كان نوع العقاب يوم يسلم اخوه ان هو لا تسلم اخيك يعني لا تتنازل عن اخوتك بهذه احيانا والله للاسف يعني ان بيسلموا مثلا في حاجات بسيطه خالص لو لو هم مثلا طالعين مع بعض في في المصعد في الاسانسير ففي مكان لواحد ما فيقوم يسيبه يقول لك طب اخوانك يقول لك مش مهم بيطلعوا على السلم احيانا الناس تتخلى عن بعضها في اشياء يعني ابسط ما تخيل مجرد ان هو يتلوح له مجرد اي نوع من انواع النفع الفردي فعلى طول يخذل اخوانه ويسلم اخوانه ويحكر اخوانه بل واحيانا يتكلم على اخوانه بكلام فيه ظلم لاجل مصلحه شخصيه له طبعا انتهاك الاعراض او انتهاك الاموال او استحلال عرض الاخوه والاخوات للاسف بقى موضوع بقى يعني منتشر جدا ان تجد ان فلان بدل مش معانا بدل مش مجموعتنا بدل مش في مش في الفريق بتاعنا بدل مش في الجماعه بتاعتنا بدل مش في الحزب بتاعنا بدل مش من بلدنا عادي بقى نتكلم عليه ونستحل عرضه ونتكلم على اشياء او على مالي نستحل الاعراض ونستحل الاموال بل احيانا الناس بتفرح في الدماء او بتشمت في دماء المسلمين ويا لها من يعني من من مصيبه ان الانسان يستحل عرض اخوانه او ان هو يستحل مال إخوانه أو يستحل دم إخوانه أخيرا لا تنابزوا بالألقاب إن ما ينفعش إن واحد يستغل مثلا إن فلان عنده خصلة من خصال ويطلع عليه لقب وينبذه بيه لأن ده طبيعي جدا بين الشباب وبين الأخوات إن فلانة آه دي فلانة بتاعت كذا وده بتاع كذا إن, إن لا تنابزوا بالألقاب قال الله جل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ربنا سمى اللي بيتنابز بالألقاب ده يا جماعة بعد ما كان بينه بالناس أخوة إيمان ده اسمه فاسق بئس اسم الفسوق بعد الإيمان يعني للأسف واحد شاهد من إخواننا من أهل يعني الخير اللي هو مثلا ممكن يسخر من الناس او ان هو يلمز الناس لا ينبغي ان احنا نسخر من احد لا ينبغي ان احنا نهمز احد او نلمز احد او نتنابز بالالقاب مع احد هذه حقوق حقوق اوجبها الله سبحانه وتعالى علينا ان ما ينفعش ان مثلا يعني هتكلم بان انا طبيب هتكلم على مثل عمل النساء الاطباء ان واحد مثلا طبيب جات له حاله الحاله ديت حاله ناس امرأة مثلا فقيرة أو امرأة مثلا غلبانة لا تستطيع أن تبين عن نفسها فبتقول مثلا كلام ربما يكون الكلام ده فيه نوع من أنواع عدم الوضوح مثلا مش عارفة تعبر عن المرض بتاعها فبتتكلم بطريقة يعني هي بسيطة لكنها ممكن تكون بالنسبة للآخرين طريقة ساذجة نوعا ما يقوم طبعا من أمانة الطب إن أنا الكلام ده ما ينفعش يتنقل فللأسف ان الواحد مثلا يشوف على الواتس مثلا او على الفيس او على مواقع التواصل الاجتماعي يوم واحد يقول ايه دخلت مريضه النهارده وقالت لي كذا دخل مريض النهارده وقال لي كذا يعني هذه سخرية نهينا عنها لا يسخى قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني ممكن تكون المرأة بسيطة ممكن لا تستطيع التعبير عن نفسها ممكن لا تستطيع ما هياش قوية البيان لكن في الآخر خالص هي امرأة تعبر عن نفسها مريضة صاحبة مرض فلا ينبغي أن احنا نسخل من الناس أو نستهزئ بالناس لبساطتهم أو لقلة علمهم أو لقلة فهمهم أو لنوع عيب أو سوءة فيه أيضا آخر الحقوق أن الرجل ينبغي أن يحفظ عهد أخيه أن أخوك إذا إدى كلمة ينبغي أنك أنت تحفظها لا يخطب الرجل على خطبة أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع حاضر لباب نوع صلى الله عليه وسلم ان احنا نتلقى الركبان يعني لو واحد مثلا احنا مثلا في القاهرة او احنا مثلا في المنصورة وجاي واحد غريب عن البلد اخ سوري اخ عراقي اخ جاي من بلد اخرى ما يعرفش ما يعرفش اسعار الحاجات تقوم انت تتلقاه وتبدا بقى ايه تبدا مرحله النصب وتبدا انك انت تحاول تزود الاسعار عليه عشان انك انت تكسب منه اكتر فطبعا هذا منهي عنه انك انت تبيع للراجل المقيم في مكان يبيع لهذا الرجل من اهل الباديه او رجل غريب عن هذا المكان حتى تعرفه الاسعار وحتى يعرف السوق ثم تبيع له على اساس صحيح. تاني حاجه الثانيه انك انت ما تستغلش زي ما لأن الله كاتب لا نستغل جهلي بالسلعة أو بالمكان حتى نزيل عليه المال أو نكسب منه مال أكثر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب على خطبته إن أحيانا تلاقي واحد راح يخطب واحدة وخطبها فعلا وبعد كده يجي واحد تاني يكون أغنى منه يكون أقوى منه يكون أكثر نفوذ منه فيوم رايح يخطبها برضه والأب طبعا للأسف لا يحفظ على العهد ولا يحفظ الكلمة فيبدأ الأب يقول لك إيه يقول لك والله فلان عنده شقة وفلان ما عندوش وهي تبدأ تحسبها وما إلى ذلك فيخطب على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه إن واحد يروح يشتري تلفزيون أو يروح يشتري لاب أو يروح يشتري سيارة أو يشتري أي حاجة يروح يشتريها فيشتري مجموعة كتب فبعد ما يشتري مجموعة الكتب ديت ويحجزها أو يدفع أبونها يجي واحد تاني يقول له إيه أنا هدفع أكتر يقوم هو إيه يبيع له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها إن أحيانا تلاقي واحد جوز اتنين فتقوم الأخت تقول له طلقني أو طلقها ليه أصلا المال قليل فأنا هو كده جوز اتنين فالمال هيقسم على اتنين فطلقني أو طلقها فطبعا ده لا يجوز لا النبي عليه الصلاه قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إنائها إناءها أي يعني إذا إن الرجل إذا تزوج أمتان أو زوجتان لا ينبغي لأحدهما أن تسأل الطلاق للزوجة الثانية أو لنفسها خوفا منها على الطعام والشراب لا تؤذي أخوك لا تسب أخوك لا تقاتل أخوك لا تضايق أخوك لا تنازع أخوك لا تتباغض مع أخيك لا تتزابل مع أخيك لا تقطع أخيك صل إخوانك كن حسن العشرة مع إخوانك حقوق علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض أهل العلم جمع الأربعون خصلة وبعضهم قال يعني ابن حجر شرح يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل الأمر محل بحث بين الجميع وحتى يجتهد الجميع في جمع هذه الخصال ثم الاجتهاد في تطبيقها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا أحد له سؤال؟